بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اهد نفوسنا اللهم قنا شر نفوسنا اللهم إنا نسألك أن تسبل ستر الأمان على مصرنا اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة أحبتي في الله إن بلادنا تعيش في هذه الأيام لحظات فارقة مصر في هذه الأيام في مفترق طرق إما أن تسير في طريق الله فتصل إلى الرخاء والسعادة والثبات والأمان المنشود وإما أن تحارب الله وتكون المأساة الذين يحلمون بالعيش الرغيد والأمان والسعادة نقول أن الذي يصنع هذا دين الإسلام ودين الإسلام لا يقوم في فراغ بل هو في أشخاص أمثالكم بمعنى الذين يحلمون بتغير الحكم قد يتغير اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك لكن القضية مش هو بس ده القضية انت وابنك ده وانت وانت وانت إذا كنا نحلم بعمر فإنه لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لماذا ظهرت الفتنة في عصرك ولم تظهر على أيام عمر قال لأن عمر كان يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالكم فلذلك إذا أردنا أيها الإخوة التغيير الحقيقي الذي نتمناه ونشتهيه جميعا قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم احنا لازم احنا أنفسنا نتغير الأول ان احنا نحب الخير لبعض وان تبقى الآخرة همنا وان احنا نقدم رضا الله على رضا الناس ونقدم أوامر الله على شهواتنا وأهوائنا ونقدم مصلحة الدين على مصالحنا الشخصية وإن ما يكونش في حرامية بيسرقوا ولا يكون في نصابين بينصبوا ولا كذابين بيكذبوا ولا غشاشين بيغشوا ولا خاينين بيخونوا لما يبقى المجتمع كده يبقى ساعتها سنصل إلى ما يرضينا فيما يرضي الله ترددت كثيرا اليوم فيما أتكلم معك إذا أردنا صلاح الحال فلنغير أنفسنا وأول تغيير للنفس يسمى شرعا التوبة اللهم تب علينا التوبة مين ناوي يتوب إلا الذي الله أكبر قولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية أبدا ونشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين تب اوعى بقى تروح الليله دي تتفرج على التلفزيون صح وتشوف النسوان العريانه تبت علبه السجاير اللي معاك دلوقتي خلاص ايه حرمت عليك مش هتدخن تاني تبت مش هتعاكس نسوان مش هتقف على النواصي مش هتكذب هتبطل اكل حرام هتبطل احنا تبنا كده لو صدقنا في هذه التوبة سنخرج من هنا من هذا المسجد طاهرين اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد تبت علينا فآثرت أن أتكلم اليوم عن فوائد من قصة توبة كعب بن مالك سيدنا كعب بن مالك صحابي جليل قصته مشهورة أنه تخلف عن غزوة بدر وقد ذكرهم الله جل جلاله الثلاثة في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يقول كعب في قصة توبته والحديث متفق عليه قال ومن قصة تخلفي في هذه الغزوة أنه لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة سيدنا كعب بيقول ايه بيقول ان انا في الغزوة دي تخلفت ما روحتش مع سيدنا النبي الغزوة بس في الغزوة دي بالذات كنت صحتي تمام تمام وفلوسي منغنغة وكتير حتى كان عندي فرسين ساعتها أو راحلتين ناقتين لأول مرة في حياتي ومع ذلك ما رحتش ناخد الفايدة دي أن الأسباب وحدها لا تعمل شيئا وإنما الذي يسبب الأسباب ويرتب النتيجة على الأسباب هو الله قل لا إله إلا الله فالقضية مش قضية الأسباب وإحنا بنعيش فتنة في هذه الأيام أن أنه قد تعلقت قلوب الناس بالأسباب وده خطأ وخطر بندعو اليوم إلى التخلص منه بتحقيق التوحيد بتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى لذلك أيها الإخوة بنقول اوعى قلبك يتعلق بالأسباب يعني اللي فاتح دكان ما يفكرش ان الدكان ده هو اللي بيصرف عليه الرزاق هو الله لذلك نص الله جل جلاله على هذه القضية في موضع خطير جدا قال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إذا علمنا ذلك وربطناه بالأحداث الواقعة فإن الذي غير هذا التغير بأسباب هو يعلمها هو الله وكل التجارب التي سبقت لم يقدر لها الله أن تغير هذا التغيير لأن كل شيء عند الله يأتي في موعده قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فلا بد في هذه الأيام من تقوية الإيمان بالقدر وترسيخ التوحيد في تعلق القلب بالله تعالى لا بالأسباب الفائدة الثانية قال وما تخلفت عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا ما كان من غزوة بدر ولكني تخلفت عنها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد بيقول إيه وما تخلفت ولكن رسول الله لم يعزم على أحد وإن لي مشهدا ما أحب أن لي به بدرا وإن كانت بدر أذكر في الناس الفايدة إن سيدنا كعب عمال يقول إيه ما تخلفت قط ولكني تخلفت ولكن ما تخلفت وما تخلفت قط ولكني عمال ينفي عن نفسه صفة إيه التخلف عمال يقول بس أنا مش متخلف والله أنا أنا عمري ما تخلفت سبحان الله العظيم هناك أناس منا يحبون التخلف ولذلك قلنا في أصول الفقه التربوي أن بعض الناس لا يمكن إنقاذه مهما حاولت لأنه لا يريد ذلك مهما بذلت من الأسباب عشان تخليه يتقدم مفيش فايدة هو بيحب التخلف هناك أناس يعشقون الفشل مزاجه كده وهواه كده هو راضي بالتخلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وإن أقواما حديث طويل وإن أقواما يقدمهم الله ولا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله يا ما ربنا اداك فرصة عشان تحفظ القرآن وضيعتها واداك فرصة عشان تتعلم العلم وضيعتها يعني الشيخ عادل عزيز بيقول كده بينكم اهو بيدرس فقه ما تضمنش بكرة مش هتلاقيه قدامك فرصة انك انت تتعلم الخطابة وتخطب الجمعة وضيعتها قدامك فرصة انك انت تعطي دروس وتتخصص وتتعلم حديث وتتفقه وضيعتها وقدامك فرصة انك تصلي امام في مسجد وضيعتها وقدامك فرصة ان انت تكون في الصف الاول دايما او تدير عمل او ان انت ترعى فقراء او تساعد مسلمين ضيعت الفرص وكل ده بيخليك ورا مش قدام هؤلاء الذين يعشقون التخلف أقول لهم أن آخر التخلف النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أقواما يتأخرون ولا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وأهلها فاجتهد أن تدفع عن نفسك التخلف نحن في أيام الحمد لله قولوا الحمد لله في انفراجة جميلة في الدعوة اشتغلوا بقى اشتغلوا وانتشروا ودرس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وزوروا الناس في بيوتهم انتشروا واشتغلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم اللهم إنا نعوذ بك من الخلاف ما تختلفش وما تحاربش حد أنا دايما أقول من أصولنا في الدعوة الساحة تسعنا وتسع غيرنا كل الناس تشتغل وكل اللي يقدر على حاجة يعملها ولكني أشير عليكم لأني أحبكم في الله إن الأحداث أظهرت إن التعاطف الشعبي والحشد من عوام الأمة هو أكبر أسباب النصر يعني لو كانت على الشوية بتوع ال لكن المهم إن إن الحشد إن كل الأمة ضجت من الظلم ومن القهر ومن الأذى ومن الفقر ومن ال... ال... النصب والسرقة فالأمة كلها كل الناس صوتت مرة واحدة وانفجرت فربنا أتى بهذا فعايزين اهتمام خاص بعامة الأمة إن احنا نهتم بالناس نعمل مجالس بسيطة نحفظ كل هو الله أحد وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس ونشرحهم نفسرهم نعلم الناس التوحيد مش حفظ كلام وإنما من خلال أسماء الله الحسنى مش بالرد على الآخرين نبدأ فعلا نساعد الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين والمحتاجين وأصحاب العاهات وأصحاب الحاجات فرصة لا تتخلف ولا تتأخر فيؤخرك الله في النار الفايدة الثالثة الرجال مواقف هي مواقف زي النهاردة كده الرجال المحترمين قعدوا ساكتين مواقف ده موقف يتطلب ان احنا نبقى قد الحضور ده عشان الامور تستمر والدعوه تستمر وتلاقي كل يوم عندك شيخ وكل يوم عندك مؤتمر لكن في الجو اللي احنا عايشينه ده طب نخاف حد تاني يجي يعني لو جه هنا الشيخ ابو اسحاق نشيله وندخله هنا ازاي من خلالكم مشكله فعايزين نهدى شويه الرجال مواقف سيدنا كعب بن مالك قال وإن لي موقفا ما أحب أن لي به يوم بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وهو يوم بايعنا رسول الله صلى عليه في غزوة العقبة في ليلة العقبة ليلة العقبة كانوا 72 رجل بيبايعوا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان هو يروح لهم يهاجر الى المدينه مواقف موقف يومها كان سبعين رجل بيتحدوا العالم اجمع الدنيا كلها اربعه الفائده الرابعه أوضح البيان عند أحرج المواقف يقول سيدنا كعب وكان رسول الله صلى عليه ما غزا غزوة إلا ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة فإنه جلى للناس أمرهم إلا في هذه الغزوة فإنه استقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا فجلى للناس أمرهم ليأخذوا أهبة أمرهم أحيانا في المواقف تضطر أن تجلي الأمر زي الموقف اللي احنا فيه ده تضطر أن تجلي الأمر كان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها من التورية يعني رايح مكة فكان يقول لهم على مكان في الوسط بين مكة والمدينة وهو فعلا هيعدي عليه بس مش هو ده اللي قصده إلا في الغزوة دي الغزوة دي الرسول كان رايح تبوك المسافة من المدينة لتبوك حوالي 800 كيلو يعني تقطعهم بالسيارة في 12 ساعة كانوا بياخدوا ساعتها أكتر من شهر مش عارف أكتر من شهر سفر راكبين على الناقة وكان أهل تبوك يعني عتاة وكسرة وأشداء ومحصنين فجلى للناس وجهته ليأخذوا أهبة أمرهم أحيانا في مواقف نحتاج فيها نقول الحقيقة وإن كانت صادمة وده اللي احنا بنقوله النهاردة للإخوة وللمسلمين ولأحبتنا أهل مصر بلاش تحلموا بلاش تحلموا قوي هي لسه ما انكشفتش الفتنة ما بانتش لبتها ما نعرفش اخرتها ايه ولا هترسى على ايه معلش دي الحقيقة اصبروا لذلك اجتمعت اجتمعت كلمة المشايخ والدعاة والعلماء كلهم على نصيحتين للأمة في هذه الأيام الهدوء والصبر نحن نهدأ وننتظر ونصطبر حتى تنكشف ونرى إلى أين تمضي الأمور اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء اللهم لا توفق المسلمين إلا لما تحبه وترضاه اللهم لا تعن أحدا إلا على ما فيه رضاك اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا من تجلية الأمر أيضا أنه كثر الكلام الشباب الشباب الشباب الشباب والشباب هم اللي بيقولوا من غير ما حد يزعل مني عشان أنا بحبكم وخايف عليكم خبرة الشيوخ أهم ولذلك النصيحة أيضا أن شبابنا جميعا ينبغي أن لا يتصرف أحد إلا بعد أن يرجع للكبار لا تسوروا على الأخلاق لا تسوروا على الأصول لا تسوروا على المبادئ ما تعملوش ثورة على الأخلاق أخلاقنا كما هي ومبادئنا كما هي وأصولنا كما هي حماسة الشباب الطاغية قد تؤدي إلى فساد وإلى فشل وأن نفقد كل هذه الثمرات التي جنيناها الآن فلذلك نحتاج إلى الهدوء والصبر وألا نصدر إلا عن علم شرعي صحيح من فهم للواقع صحيح الشباب مستعجل النهاردة اللي بيقول احنا في الانتخابات هنعمل ايه اصبر هيجي لك الكلام لكن المطلوب الوقت ايه اصبر اصبر لما الموضوع يدرس اصبر لما الموضوع ينكشف اصبر وسيأتيك الكلام من علماء موثوقين بعد بحث وتحر ورؤية للعواقب اللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى خير
قل الخلائق كلها فهو القريب رب الخلائق كلها فهو القريب
الفائدة كم يا ابني خمسة ستة أي حاجة مش مهم خمسة من انتظر أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره بل لا بد أن تحمل نفسك على الخير قسرا شاهد هذا في القصة أنه قال ولكني تخلفت عن غزوة بدر ولكني لم أتخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد وإنما قال من كان ظهره حاضرا فليركب وزيها في نفس القصة سيدنا كعب بن مالك بيقول ايه يا عم الحاج خلي بالك معايا ربنا يكرمك الراجل ده راجل طيب وقاعد مستحمل وصابر من ساعة ما جينا بيقول ايه سيدنا كعب قال وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا ولم يكن للمسلمين كتاب حافظ يجمعهم فقل رجل يريد أن يتخلف إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه قرآن انتوا سامعيني طب اللي سمعني يصلي على النبي النفس بطبعها كسولة بطالة سيدنا كعب بيقول انا تخلفت في غزوة بدر لان الرسول ما قالش لازم تخرجوا وانما قال اللي يقدر يخرج يخرج فما خرجش قال لي ايه في غزوة تبوك كان المشوار بعيد والدنيا حر ولعة والمسلمين كتير ومفيش غياب وحضور فكان اللي عايز يغيب هيتدهر مش محدش ياخد باله شفت بقى النفس لما تلاقي نفسه ايه قدامه فلوس ملهاش ملهاش صاحب المال السايب بيقولوا يعلم السرقة لكن الموحد الذي يرى أن الله يراه ما يعملش كده لكن النفس كنودة بطالة عشان كده بقول ايه اللي النهارده بقول له انت يا اخي آخر مرة قمت الليل 11 ركعة امتى؟ من رمضان أيوة أنت يا أخي آخر مرة ختمت القرآن امتى؟ قول يا عم الحاج أيوة يا سن أنت بتبص على مين وراك أنا قصدي أنت يا راجل هو أنت ختمت القرآن امتى؟ هتلاقي واحد يقول إيه؟ أنا هقوم الليل إن شاء الله بس انا عايز يوم كده ابقى انا فيه ايه نايم بالنهار ومرتاح ومتعشي عشوة محترمة ومظبط دماغي بقى بكوباية شاي متينة واقوم اصلي كده وانا فايق لكن اصلي وانا نايم اهو ده عمره في حياته ما هيقوم اليوم ده مش هيجي اللي بنقول له تصدق اخر مرة تصدقت بمبلغ محترم كده معتبر امتى يقول لا والله أنا مش من عادة أتصدق يعني كتير بس أنا مستني كده ربنا يوسع عليا والأمور تستقر كده والدنيا تتظبط وهتصدق صدقة مش ما تقوليش بقى اوعى وشك أهو ده برضو عمره ما إيه عمره ما هيتصدق اللي مستني لما نفسه تروح للخير كده بالراحة مش هتروح لازم تجبر نفسك على الخير رغم أنفك الكلام ده أنا قلته في مصر الجديدة من يومين ثلاثة في الدرس بس معلش أقوله تاني وابقى امسحه صلي على الرسول صلي إن أحيانا أنا أنا شخصيا أنا بقول لكم تجربة شخصية ماشي يا محمد حسنين بقول لكم تجربة شخصية أحيانا أنا أبقى قاعد بالليل كده الساعة 2 بالليل وأقول لنفسي إيه ما تقوم يا عم تصلي لك ركعتين ونفسي تقول لي إيه طب شوية شوية كده نص ساعة ما لسه بدري يفوت نص ساعة وأقول لنفسي إيه ما تقوم بقى أنا قاعد على المكتب بكتب ولا بذاكر ولا بحضر ولا بعمل حاجة قوم بقى صلي لك ركعتين بس الواحد تعبان النهارده مش قادر افتح عينيا طب هفرد ظهري نص ساعه وبعدين اقوم تعمل ايه يا سني يا سني صلى على الرسول صلى ربنا يهديك يا حسن يا عدوي انت وسمير خلف يا رب هم اللي جابوني هنا انا بحبكم في الله المهم بقول ايه اعمل ايه انا بقى اقوم اروح متوضي واقول هصلي ركعتين نفسي تقول لي يعني انت هتصلي من غير نفس اقول اه هصلي من غير نفس مش هينفع مش شيخ ازاي يصلي من غير نفس اصبر شوي لا لا لا هصلي طب كده مش هيحضر قلبك انت تعبان ممكن تنام وانت بتصلي لا مش مهم مش مهم هصلي وانا نايم وروح الله اكبر واقف مصلي ركعتين بان اعطيناك الكوثر وقل هو الله احد وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود واول ما اقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر وجاي من الركعتين اللي بعديهم من غير ما افكر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله اكبر الركعتين اللي بعدين بعد 6 8 18 الاقي نفسي ايه fresh بقى و large بقى relax relax والاقي نفسي ابدا فعلا اركز ويحضر القلب ونتذوق الايات ونستمتع بالدعاء في السجود لكن لو كل ليلة تقول لنفسك قوم صلي ركعتين تقول لك طب افرد ظهرك نص ساعة وقوم عمرك ما هتقوم هتضحك عليك نفسك كل ليلة لكن قوم صلي نفسك تقول لك تقول لنفسك احيانا وانت قاعد كده ايه يلا نقرا جزئين قرآن نفسك تقول لك لا لا لا لا اصبر بس قوم كده اتشطف وخد دش وتعشى واشرب كوبايه شاي وبعدين اقرا عمرك ما هتقرا كده اقرا قول لي طب ما فيش حضور قلب ماشي اقرا طب من غير نفس برضه اقرا طيب مانيش فاهم اللي بقرا برضه اقرا طب سرحان وانا بقرا برضه اقرا واضغط على نفسك في القراءة وفي الصلاة وفي الصيام اما تصبح يوم الاثنين صيد لا النهاردة بطني مش مرتاحة بلاش النهاردة خلينا للخميس والخميس لا اصل النهاردة دماغي صبح دماغي مصدعة وعندي مشاوير كتيرة خلينا للاثنين والايام زحلقت منك وما صمتش بعد من رمضان ولا يوم خذ نفسك على الخير قسراً أرغم أنفك على العمل لله ولو بغير رغبة منك وستجد أن أحسن الأعمال ما خالف الهوى وخالف النفوس الفائدة رقم كذا أن النظر إلى الدنيا يعطل القلب عن السير إلى الله يقول كعب بن مالك وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر عارف يعني إيه أصعر؟ ها؟ قال الله ولا تصعر خدك للناس الصعر مرض يصيب الإبل فيلوي عنقها تبقى عاملة كده الصعر ده من الكبر والغرور تلاقيه ماشي عامل كده بيبص للناس كده من يقول لك بيبص لي من مناخيره فهو ده الصعر فهو هنا بيقول فأنا إليها أصعر قاعد أبص كده هو عنده حديقة عنب ونخيل فقاعد يبص كده على النخل لما البلح استوى وبينادي الأكال ولما الظلال بقى الشجر أثمر وأورق وبقى الظل كتير والسفر في الصحراء كلها شمس فقاعد يبص على الدنيا معرفش يمشي ربنا عشان كده ربنا نهانا قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه اللي بيبص للدنيا ويتعلق قلبه بها لا يسير إلى الله نظر إلى الدنيا بذاته قاعد يبص على العربيات عشان كده قلت يا عم الحاج خلي بالك معايا وابقى افتكر لي الكلمة دي وادعي لي ان اكبر حاجة بتفسد البيوت التلفزيون واكتر حاجة بتفسد في البيت من التلفزيون الاعلانات تبقى مراتك قاعدة قدام التلفزيون وجه اعلان على معرض موبيليا بيعرضوا اوضه نوم صالون انتريه تقوم هي تبص كده على ال على اوضه النوم اللي معروضه وتبص على اوضتها وتقول يا حسره علي شوف الناس اللي عايشه ترجع انت تلاقيها مقلوبه وقرفان ايه يا حاجه في ايه ايه اللي حصل لك ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه أنا هنعيش هم يومين ويتقضوا انا هعمل لك ايه طب انا عملت حاجه خلاص بقى كل وانت ساكت الاعلانات انك انت تخرج من البيت وسايب مراتك مع التلفزيون وجاي بقى تمثيليه والممثل بيقول للممثله كلام حب وغزل و... وهي عمرها ما سمعت منك حاجه تقول شوف الرجاله انها تشو... رؤية الإعلانات نفسها في الحمامات والسيراميك إعلانات عجيبة وغريبة وانت مش قدها ولا حد قدها فالنظر إلى هذه الدنيا انك تبقى ماشي بقى فيه هواية النهاردة ان كثير من المسلمين يمشي يروح ان ينزل وسط البلد ولا شارع المنشية الكبير ويتفرج على المحلات يبص هنا على الحاجات المعروضة بس ويتحسر وخلاص ويمنعه ذلك عن الرضا بما قسم الله له قلنا أن من معاصي القلوب احتقار النعم إنك أنت تستصغر نعمة ربنا عليك قولوا الحمد لله ستعرف عظمة نعم الله عليك إذا لم تنظر إلى الدنيا وستشكر الله إذا لم تتطلع إلى ما في أيدي الناس أحبتي في الله الفائدة السابعة الغرور يسقط قال وطفقت أخرج إلى السوق لأتجهز فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فأذهب وأعود ولم أتجهز وأذهب وأعود ولم أتجهز حتى غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب هو وأصحابه كثير من الناس يجمع الشرين عاص ومغرور وهذه طريقة إبليسية قديمة فإن إبليس لما أغوى آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة قال الله فدلاهما بغرور دلاهما التدلي يعني ايه النزول بغرور والغرور ان يظن انه صاعد يعني خلى سيدنا ادم ينزل ومغرور انه مفكر ان هو طالع كثير من العصاة في هذه الحال قلت ويذكرني بهذا رجل كان زمان معانا في الجيش اسمه الصول سعيد الله يرحمه بقى ما اعرفش راح فين دلوقتي كان يقول لك أنا طيب جدا وفي كل الصفات الحلوة ناقصني حاجة صغيرة قد كده الصلاة ما بصليش كثير من ال... من العصاة يقول لك أنا أحسن من الناس السنية دول ده الناس السنية دول فيهم كذا وكذا وكذا وكذا غرور على معصية مصيبة كثير من الناس يقول لك يا عمي مش مهم صلاة وصيام أدام هنا أبيض خلاص ربك رب قلوب ولو هنا ابيض كان ايه كان صلى كثير من الناس يقول لك ادام انا ما باذيش حد خلاص وكل الكلام ده باطل وغلط غرور اما غرور السنيه بقى ده موضوع تاني اسكت اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب اللهم قنا شر أنفسنا ونعوذ بك من الشيطان المزين قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بعض الناس مزين له سوء عمله اسمع يقول ربنا جل جلاله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مغرور قال الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قال الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون مشكلة كبيرة انك تبقى مغرور ومعجب بنفسك وراضي عن نفسك وشايف انك انت بتفهم اللي الناس مش فاهماه وانك احسن من الناس وانك بتعبد ربنا اكتر من الناس وانك انت احسن من حد وان الناس دول كلهم ما بيفهموش حاجة وانت اللي بتفهم اياك والغرور الغرور يسقط وعاقبة الغرور الخزلان قال فغدا رسول الله صل عليه ومعه أصحابه وطفقت أغدو لكي أتجهز فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا حتى غز السير فهممت أن أرتحل فأدركهم ولكني لم أوفق لذلك ويا ليتني فعلت حلو قوي لم أوفق دي انت مفكر يعني انك انت هتكسل وتسوف وتغتر وبعدين ربنا هيوفقك لا اسمع يقول ربنا جل جلاله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعزاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قال الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين عاقبة التسويف مع الغرور مريرة أليمة أن تحرم التوفيق تيجي تقوم ليلة تفاجأ إن مراتك قامت أنت هتعمل إيه أنا هصلي طب أنا عايزة منك طلب خير اعمل لي كذا وهات لي كذا وأمي قالت وأمك قالت وإخواتها ويبقى نكد ولا تصلي ولا تعمل لا توفق تصبح يوم صايم يغمى عليك ويفطروك غصب عنك لا توفق تيجي تحفظ قرآن الشيخ يموت تيجي تحضر درس الدرس يتلغي وهكذا ما تبقى تلاقي نفسك مش موفق مش سدده في وشك لان انت من الاول ما كنتش راجل مع ربنا خليك راجل بقى الاخيره اياك والتسويف احذركم من السين وسوف سيدنا كعب بن مالك كان بيقول ايه كل يوم يقول ايه بكره هروح اشتري جهازي هيشتري يعني زمزميه ميه وخوذه يحطها على دماغه ودرع يحطه على صدره يروح السوق بكام ده بعشرة لا بخمسة لا طيب ماشي ويرجع تاني ومغرور قوي يقول لك الفلوس في جيبي والبضاعة في السوق أي يوم هنزل أجيب حاجتي بساعة والحق النبي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم هي دي التسويف بكرة بعده خلاص فاكرين القصة ولا انتم مش بتوع الزمان انتم بتوع الزمان ولا لا مش عارف بس القصة كنا بنقولها زمان اسمحوا لي اقولها تاني ها كنا نقول ايه احد الاخوة الواد السني ده اه ده نقول له ايه احفظ يا ابن القرآن وهو طالب في الجامعة احفظ القرآن يقول بس ربنا يكرمنا كده والواحد يخلص الجامعة وامتحانات والترمات والكلام ده والواحد يروق نفسه كده ويبدأ يحفظ القرآن تمام بقى حفظ تمام خلص الجامعة يقول بس الواحد بس يخلص الجيش ونروق بقى من موضوع الجندية بقى والمشاكل دي والواحد يبدأ يحفظ القرآن خلص الجيش يقول بس الواحد يلاقي عمل ويستقر ويبقى له دخل ثابت وربنا يكرم كده والواحد يبدا يحفظ القران لا عمل واستقر بس الواحد يتجوز بقى ويبقى له بيت ويستقر ويبدا يحفظ القران اتجوز بقى له بيت المدام حامل المدام هتنام على ظهرها التسعة اشهر والبي بقى الخدام وديني عند امي وديني للدكتوره وبعدين الوجه كل يوم متابعه مع ونسي حفظ القران ولا عمره هيحفظ التسويف اللي عايز يحفظ يبدأ الليلة دي يحفظ أول خمس آيات في حياته الليلة ما ينامش غير ما يحفظ صفحة من المصحف إياكم والتسويف أنا بقول يا جماعة أنك أحيانا تؤجل العمل وأنت تقدر عليه فيأتي وقت تريده ولا تقدر عليه النهارده بقول له توب بيقول لي يا رب توب عليا ادعي لي والله انا نفسي اتوب وابطل هيجي يوم اقول له توب قول لا مش هينفع ده اللي حصل النهارده احد راجل كبير من اصحابنا كان بيدخن وانا اعرفه هو عنده 45 سنه النهارده بعد 20 سنه عنده 65 سنه ولسه بيدخن كنت اقول له توب يقول ادعي لي والله انا بكرهها ونفسي اتوب النهارده لما بقول له توب هو نفس الشخص يقول لي ما اقدرش انا بحبها كده طبع على قلبه فلذلك لما اقول لك توب وتقدر تتوب النهارده ها توب النهارده لانك ممكن يوم يجي عايز تتوب وما تقدرش اسمحوا لي بالفائده الاخيره اين انت قال فطفقت اذا خرجت في الناس لا أجد لي مثلا لا أرى إلا رجلا منافقا مغموصا في النفاق أو رجلا ممن عذر الله شوف يا ابني لما تخلف وسوف وتأخر وفاتوا الناس الطيبين بقى يبص كده حواليه يلاقي نفسه قاعد في وسط مين أعرج أعمى أعور مكسح أه اللهم اشف كل مريض مسلم أو منافق خالص بقى أنا أقعد في وسط دول أه أنت اللي جبته لنفسك لذلك بقول لأصحاب المعاصي والسيئات في الآخر هتلاقي نفسك في وسط مين أشكال الناس اللي انت واقف وسطهم حكى لي رجل من الأغنياء في مصر قول لي كنا في الكعبة في رمضان اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج والعمرة اللهم تقبل منا الحج والعمرة كنا في رمضان صلاة الفجر هو بيحكي بيقول تأخرت فصليت على بعد 2 كيلو من الحرم صف أخير كده فوجئت ببص جنبية لقيت فلان أيضا من الأغنياء واقفين في آخر صف على بعد 2 كيلو من الحرم من الكعبة فقال قلت في نفسي طب احنا والله في الدنيا نرضى ان احنا نكون في اخر صف كده ده انا لو رحت البنك وقفوني في الطابور والله ولع فيه مرضى اقف فيه ما اقفش في طابور اجي عند ربنا وابقى اخر واحد في الصفوف في بعض الناس كده في الدنيا يحب ان هو يكون اول واحد اما في امور الاخره اخر واحد ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فلذلك الفايدة الأخيرة أين أنت أنت في وسط مين اللي حواليك مين مؤمنون أتقياء مثل أبي بكر وعمر والصحابة ستكون معهم يوم القيامة أم فجرة وأشقياء ستكون معهم أيضا في النار يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك اللهم اجعلنا من أحبابك اللهم اجعلنا من أحبابك اللهم اجعلنا من أحبابك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله